الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب
فاستمسك بالذي أوحي عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة وهنا المدرسة الربانية هذه دورة الاستعداد لرمضان 1436 فاستمسك فاستمسك أمر لسيدنا النبي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله كيف حال الذنوب والمعاصي في حياتكم كيف حال التوبة وقلوبكم معها كيف حالكم وأنتم تراعون نظر الرب إلى قلوبكم كيف حالكم هل اشتاقت قلوبكم للقاء الله كيف حال الاستعصام والاستمساك هل استمسكتم أم ما زال التفلت مستمرا أخي الحبيب إذا رأيت الناس من حولك يتنكرون للسنة ويزهدون فيها فاستمسك هذا وقت الاستمساك اذا رايت الناس اليوم يحتقرون المعاصي ويسارعون في الصغائر فاستمسك فاستمسك, فاستمسك. ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم اخي الحبيب اذا رايت الناس اليوم قد قلت طاعاتهم وزهدوا في الطاعات فزد أنت من طاعاتك فبها تنقذ الأمة واستمسك واستمسك إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر أيها الإخوة دخلنا بستان القلوب إننا نبحث عن أسباب العقوبات في فقه الذنوب والمعاصي لكي نتوب منها إذا تخلصنا من الأسباب كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي أن الإشكال أن الإشكال الكبير والخطير ليس في ذات المعصية نفسها بل في السبب الدافع لها إن إزاحة العقوب سهلة إن إزاحة العقوبة سهلة إن إزاحة العقوبة سهل وذلك إذا تخلصنا من سبب العقوبة من سبب العقوبة قال العباس رضي الله عنه سبحانك ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة فلكي نستمسك فمن يكفر بالطاغوت أن نتطهر هناك ذنوب تزرع المشاكل وفساد ذات البين احيانا تجد في البيت ولادك نفسهم اتنين ما بيحبوش بعض في بيت واحد او في مجتمع بيئه انت بتشتغل في مكان الناس ما بتحبش بعض في دايما خلافات ومشاكل مشاكل ايه سبب المشاكل في المكتب جت منين المشاكل دي ليه الناس قلبها مش على قلب بعض اسمع ومن الذين قالوا قال سبحانه وتعالى قال الله جل جلاله ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يبقى فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء يبقى سبب أغرينا بينهم العداوة والبغضاء نسيان حظ مما ذكروا به إن أن يقام بجزء من الشريعة ويترك جزء أن يقام بجزء من الدين ويترك جزء أن ينسى أجزاء من الدين وتهمل وتضيع سبب العداوة والبغضاء كتير قوي يقولوا لنا عايزين نعمل آه، تجمع بين المشايخ ونقول له دايما يا ابني انت بتحرت في البحر مفيش فايده ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك الا من رحم ربك ولذلك خلقهم سبب الاختلاف ده ايه ومنع الرحمه ايه نسيان بعض الدين نسيان بعض الاصول نسيان بعض القواعد نسيان بعض الشريعه نسيان بعض الاعمال زي ما قلت لكم كده ان احدهم قلت له كبير من الكبراء في الدو في الدي في, في في الواقع يعني فقول يعني انت استغفرت ربنا النهارده كم مره صليت على النبي كم مره ها قلت سبحان الله وبحمده النهارده كم مره ايه يا عم الشيخ انت مفكرني طالب عندك في المدرسه الربانيه احنا كبرنا على الكلام ده قلت له هو النبي لما قال يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم مائة مرة كان لسه في المدرسة الربانية صلى الله عليه وسلم حدش بيكبر على الكلام ده ها بس في ناس بتعتبر نفسها انه طالب علم انت لسه هتكلمني في الذكر الدكتور آه، بيحضر ماجستير فلسه النهارده هتقول له آه، صلي الضحى ثمان ركعات ثمان ركعات ايه هو مش فاضي الكلام ده ولأن يكتب مسألة خير من أن يصلي سبعين ركعة الشيخ آه، بلاش بقى ن- ننص على المشايخ الشاهد هنا بعد ما صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن ما ننساش حاجة خالص من الدين وانت احيانا لو قعدت تراجع كده ها هتلاقي نفسك ناسي حاجات في عبادات مهجوره في حياتك في حاجات بقالك كتير ما عملتهاش فمحتاج ان انت تراجع مفردات الشريعه ايه اللي انا بقالي مده نسيه ايه اللي انا بقالي مده هجره علشان استدرك المشاكل اللي حاصله في البيت ان الزوجه على طول متنرفزه ومشدوده واعصابها مشدوده ايه في ايه بس مفيش حاجه محدش يسالني في انا ما بحبش حد يقول لي في ايه محدش حابب يقول لي مالك ايه ده انت كنت معانا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم سبب المشاكل دي اللي بين الولاد اللي في الشغل عندك بين الناس وبعضها اللي في المسجد بين الناس وبعضها سبب المشاكل نسوا حظا مما ذكروا به ابدا بنفسي دايما اشوف انا ناسي ايه ابدا راجع مثلا مثلا مفردات الذكر استغفار صلاة على النبي تهليل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الباقيات الصالحات عد عد كده وانت نازل كده ايه المفردات الذكر وشوف ايه الذكر من دول اللي انت بقالك مدة ما قلتوش ابدأ راجع سنن نوافل الصلاة نوافل الصلاة ال 12 ركعة الرواتب ها والضحى وقيام الليل والوتر و و ركعتين الاستخارة وركعتين التوبة وركعتين تحية المسجد وركعتين دخول البيت وركعتين الخروج من البيت كان إذا دخل صلى ركعتين وإذا خرج صلى ركعتين راجع إيه اللي أنت بقالك شوية نسيه من سنن الصيام من سنن الزكاة والصدقة شوف إيه في الدين أنت نسيه ابدأ اعمله نستدرك المشاكل الحاصلة إلع نسيان الدين خلي بالك أخذنا ميثاقهم فنسوا عايز أنبهك جدا وانت بالذات ايوه انت ها عايز انبهك نقطة مهمة جدا لا تقطع عادتك مع الله فيقطع الله عادته عنك مثلا انت متعود ان ربنا يكرمك وتروح عمرة رمضان ما تقطعش عادتك لانك لما اتعودت مع ربنا انك تعمل عمرة ربنا عودك انه يسترك فلما تقطع عادتك يقطع عادته ما يستركش لما انت اتعودت انك كل شهر تطلع خمسة جنيه خلاص بقت دي عادتك مع ربنا اتعودت ان ربنا يلطف بيك في اي مصيبة ويعديها على خير فاذا قطعت عادتك وشهر ما عملتهاش يقطع عادته ويمنع لطفه عنك ومشاكلك تعالجها بنفسك احفظها دي لا تقطع عادتك مع الله فيقطع عادته عنك خمسة هناك ذنوب تمنع الثبات وتجلب الزلل اللهم ثبتنا على الإيمان اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تجعله ملتبسا علينا فنضل اللهم ارزقنا بصيره نرى بها الحق حقا اللهم انا نعوذ بك من الهوى اللهم انا نعوذ بك من زيغ القلوب اللهم انا نعوذ بك من شتات الامر نعوذ بك من مس الضر نعوذ بك من زوال نعمتك اللهم إنا نعوذ بك من فجأة نقمتك اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك اللهم إنا نعوذ بك من جميع سخطك رب نعوذ بك من جهد البلاء ونعوذ بك من درك الشقاء ونعوذ بك من سوء القضاء ونعوذ بك من شماتة الأعداء رب نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم آمين هناك ذنوب تمنع الثبات إنسان يقول لك أنا بمشي في الدنيا دي كل شوية أتكعب الوقع نفسي أثبت شوية انا عايز اثبت انا نفسي اثبت انا اشتهي ان انا ابقى ثابت وانا ب- مش بجري ورا الزلل ايه السبب في ذنوب معينه بتجلب الزلل ابن الجوزي بيقول ايه اول الزلل فمسهم طائف مسهم طائف وأوسط الزلل أول الزلل مسهم طائف وأوسط الزلل نكت في قلوبهم وآخر الزلل أم على قلوب أقفالها أول الزلل الطائف الخاطرة خاطرة اللي بتخطر على بالك المشكلة الكبيرة ان انت مستسلم للخواطر يخطر على بالك معصية وتسترسل معاها ورا التانية والمشكلة الكبيرة ان ربنا جل جلاله مطلع على قلبك يرى خواطرك وركونك اليها ركونك الى هذه الخواطر عشان كده ربنا جل جلاله بيقول ايه ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الزلل اهو ها؟ انما استزلهم زحلقهم انما استزلهم ها سحبهم جرهم انما استزلهم جعلهم يزلون انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ببعض ما كسبوا عايزين ندور على بعض ما كسبوا ده اللي بيخلي الانسان يعجز عن الثبات اسمع في سوره محمد في سوره محمد صلى الله عليه وسلم يقول ربنا جل جلاله إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم خد بقى أسباب الزلل أهي واحدة ورا الثانية في السريع إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم يا نهار أبيض أهو أنت عملت الحركة دي عشان تفضل آه، شغال ها قلت له ماشي اللي تقول عليه هعمله الشيطان سول لهم واملى لهم ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان ايه سول لهم رغم ان احنا قلنا ان الشيطان بيوسوس والنفس بتسول كذلك سولت لي نفسي قال لها جت سول دي مع الشيطان ليه لما بقت النفس شيطانه مش هو قال كده صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال آه، لهم قلوب شياطين في جثمان انس عياذا بالله فلما النفس تبقى شطانه شيطانه النفس قاعده تلف وتدور الشيطان بيسيب لها الشغلانه دي تسول بقى الشيطان بس يقول للنفس سولي له فيبقى الشيطان سول للنفس فسولت فبقت شغلة الشيطان شغلة النفس الشيطان سول لهم ها؟ وأملى لهم قال الله يعدهم ويمنيهم يعدهم ويمنيهم هي دي سول لهم الشيطان لما يسول له ويقول له زي ما قلت لكم قبل كده كتير موضوع يا عم ما كل النفس حرامية يا عم ما المشايخ مش عارف ايه يا عم ما اللي جرى كذا يا عم المصالح تفويت أدنى المصلحتين يا عم ارتكاب أدنى المفسدتين يا عم ده كله استر يا رب على راسنا يا رب يا رب ثبت قلوبنا يا رب وجيب فتوى من هنا وفتوى من هنا وفتوى من هنا وانا زي ما قلت لك قبل كده انت لو عايز فتوى مختومه بختم النسر اه نجيب لك سهله دي لكن هي مش بالفتاوى هي بالحق الابلج والباطل لجلج لذلك بنقول ان الذنوب اللي بتمنع الثبات وتجلب الزلل السماع الانصات لتسويل النفس ووسوسه الشيطان اللي قاعد يسمع ويسمع ويسمع مصيبة النت اللي فتح على الناس كلها انه قاعد بس كل حاجة يدور ما بقاش له شيخه اللي بيرزعه برجله افهم يا بني ادم لا لو بيسمع الكلمة من الشيخ ويروح يدور وراه من التدبر في عشان عندي ناس في البيت يقول انت عمرك ما قلت لنا تدبر انا اه طيب ربنا يغفر لي ولكم انا عمري ما قلت تدبر يا جماعه واحنا ورانا الا التدبر من التدبر في قصه البقره ان الله يامركم ان تذبحوا بقره قال له ايه ما لونها ها آه ما هي الى اخره قال ربنا بيقول لكم اذبحوا بقر اذبحوا بقر هات بقره واذبحها لكن لما تقول بقى ما لونها طب لونها صفراء فقعون لونها طب هي ايه لا زالت تسقي الحق إلى- قال ما هي دي كده انت بتعمل كده ان يجي الشيخ يقول لك يا ابني انت محتاج معلش زود الاستغفار شويه تروح انت تكتب هزود الاستغفار ولا هزود التسبيح الشيخ ابن باز قال والشيخ ابن عثيمين قال والشيخ الالباني قال وبعدين الشيخ آه، ال- الفوزان قال والشيخ ال- ودور ودور ودور والاخر يا شيخ بس انا في مشايخ قالوا ان دي بدعه عمرك ما هتتربى ولا هتتعلم ولا هتثبت طول ما انت سايب دينك عرضه للاهواء مش هينفع غير انك تستسلم لشيخ يربيك ويوجهك وتثبت على قوله وينقلك لحد ما توصل إلى مراد الله منك إذا رضيته أما إذا تركت نفسك هكذا تبحث عن هواك وعما يوافق مرادك وعما تريده أنت فإنك ستطيع هذا من أسباب الزلل من أسباب الزلل ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر سنطيعكم في بعض الأمر سنطيعكم في إيه؟ في بعض الأمر إنك أنت بس قلت له ماشي همشي لك الحتة دي في بعض الأمر تجلب الزلل وتفضل طول عمرك تقوم وتقع هناك ذنوب أيها الإخوة للأسف الشديد تمنع تطبيق الشريعة طب احنا تبنا من اللي فاتت دي ازاي تبنا منها ازاي حفظ الخواطر حفظ الخواطر اللي هي ايه اللي هي الاعتصام صون الإرادة قبضا اسمها ايه يعني ايه صون الإرادة قبضا علي صوتك كده وقول لي يعني ايه صون الإرادة قبضا يعني ايه الاستمساك بقوة على ال- على الإرادة حتى تثبت صون الإرادة قبضا يعني إن تبقى دماغك تحت السيطرة ما تسيبش دماغك تشت كده يمين ولا شمال دماغك تحت السيطرة صون الإرادة قبضا قيل له ماذا تريد قال أريد ألا أريد عايز إيه عايز أبقى مش عايز أنا نفسي أبقى مش عايز حاجة ماذا تريد ما يريد الله أن أكون على مراد الله مني ماشي دي اللي هتزرعها بعد ما تقلع التانية التانية كانت ايه اللي هتقلعها وسوسة الشيطان وتسويل النفس هناك ذنوب تمنع تطبيق الشريعة قال الله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون قول لا أحد لا أحد لا أحد لا أحد يا جماعة تطبيق شرع الله فرض ولا سنة فرض ده بالأمر أهو طب فرض على الحاكم ولا عليا على الكل عليا الأول قبليه فرض علي أنا شخصيا إن أنا أطبق شرع الله في نفسي وفي مراتي وفي بنتي وفي ابني وفي بيتي أطبق شرع ربنا وفرض عليه إنه يطبقه في الناس طب إيه اللي مضيع تحكيم الشريعة الحلم اللي إحنا مش طايلينه اسمع ولا تتبع أهواءهم الهوى واحذرهم أن يفتنوك وجعلنا بعضكم لبعض فتنة يبقى السببين دول فقط هم سبب تأخير وتعطيل ومنع تطبيق الشريعة اللي انت هتقابل ربنا ويسألك انت ليه ما طبقتش الشريعة يا عبد الله ليه ما انكرتش عدم تطبيق الشريعه يا عبد الله وانت ساعتها مش عارف هتقول لربنا ايه اقيمت عليك الحجه ما تقدرش تقول له يا رب انا ما كنتش اعرف ان تطبيق الشريعه فرض والله وربنا يقول لك ليه يا عبدي ما انت ما كنتش بتقرا القران ان يحكم بينهم بما انزل الله انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله يبقى إيه المانع؟ اتباع الأهواء إن كل واحد عايز يمشي بهواه على هواه على مزاجه مش عايز يحكموا دين ويحكموا شرع ده انت تلاقيها كده في المدرسة الربانية في ناس خايف ي- يقعد وي- ويلتزم ويسمع الكلام ليه عايز يمشي على مزاجه محدش يحكمه حد يقول له روح ولا تعالى ولا اعمل ولا سوي ولا انت عملت ايه انت خلصت ولا ما خلصتش وردك لا لا لا هو عايز يبقى حر اتباع الهوى اتنين فتنة الناس احذرهم ان يفتنوك قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ما ربنا جل جلاله لم يقل هنا وجعلنا الأغنياء للفقراء فتنة ولا الفقراء للأغنياء فتنة ولا الظالم للمظلوم فتنة ولا المظلوم للظالم فتنة ولا الحاكم للمحكوم فتنة ولا المحكوم للحاكم لا وجعلنا بعضكم لبعض مين فتنة لمين آه. هي دي ان تجد الحاكم فتنته في ان اللي شايف اللي بيقولوا تطبيق الشريعه هو فتنته ان هو شايف انهم طالبين سلطه هم عايزين يشيلوه ويحطوا وي- ويحكموا دي الفتنه هم مش عايزين شريعه صدقني هم مش والله ما هم عايزين شريعه هو بيقول كده يعني او بيظن كده او بيتقال له كده هم دول بتوع شريعه لا ده دول ما هم عم- فتنه ونفس الشيء المحكومين عمالين يقولوا شريعه بس ال- الحاكم فتنه ليهم فبقت الفتنة دي هي اللي عطلت شرع الله ولو أننا فهمنا أن هذه الدنيا ابتلاء ولكن ليبلو بعضكم ببعض ابتلاء امتحان أن أنجو بنفسي أولا مش هي دي كده وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون لو فهمنا كده ان المسألة ابتلاء وفتنة وقدرت ان انا اتخلص من الفتنة دي بان اتجرد زي ما قلت كتير زمان وده منهجنا ان ال ان ال ال- الهرم يتبني من تحت ان انا ابدا اطبق شرع الله ببيتي ولا اتحاكم الى الطاغوت ولا اتحاكم الى القانون الوضعي اطلاقا مهما تكون الظروف واحد كل علي فلوس واحد ظلمني واحد اذاني واحد ضربني واحد كسرني واحد سرقني واحد لا اتحاكم في قضيه طلاق ولا خلع ولا خلع ليه طلقني انت ستين طالب هتاخد الشقه تاخدها وتاخد العيال تاخدهم وانا بقى اصيع صيع وما كفرش ده كلام نهائي من الاخر زي ما قلت لكم كده ان الانسان يبقى فاهم عشان ما بقاش فتنه ان ابدا اطبق شرع الله في بيتي وفي زوجتي وفي ولادي ولا اثنين لا اتحاكم الى طاغوت ولا اتحاكم الى قوانين وضعيه مطلقا مهما تكن الظروف وأن أنكر وأستنكر بقلبي وأن أنشر الدعوة إلى تحكيم الشريعة وإذا أنت حكمت وده حكم وده حكم الشريعة في بيته في الآخر بس مش هيجيبوا لنا رئيس من أمريكا يطلع واحد من دول يبقى رئيس بس بعد ما يبقى الشعب كله مسلم متربي بيحب ربنا لكن لو جبت واحد يطبق الشريعة واللي تحت منه مش عايزين الشريعة يحصل ايه حصل وقد حصل فلذلك هي دي الهداية ان كل الناس دول وده عملنا دعوة إلى الله تعبيد الناس لرب الناس مع الصبر وطول النفس حتى يأتي الله بأمره أما بقى اللي جاية في ذنوب تعجل العقوبة بالخسف في الدنيا نجعلها في اللقاء القادم أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله فاستمسك بالذي أوحي عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة وهنا المدرسة الربانية هذه دورة الاستعداد لرمضان 1436 فاستمسك فاستمسك أمر لسيدنا النبي
موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب